السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في هذا اللقاء توقفنا في اللقاء السابق عند الآية رقم 32 من سورة النجم والآن نبدأ من الآية 33 من نفس السورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولا إحنا بنعرف معاني الآيات اللي إحنا بنقراها تعالوا مع بعض نعرف معاني هذه الآيات من الآية رقم 33 أفرأيت الذي تولى أي أعرض عن الحق وأعطى قليلا وأكدى أي قطع عطيته شحا أعنده علم الغيب فهو يرى أنه لن يعذب بإعراضه عن الإسلام وكذلك بإعراضه عن عون المحتاجين أم لم ينبأ بما في صحف موسى أي التوراة وصحف إبراهيم الذي وفى بإبلاغ ما أنزل إليه من أن لا تزر أي من أنه لا تزر ولا تحمل وازرة أي نفس مذنبة وزر أخرى أي أن كل نفس أذنبت فعليها وحدها وزرها أي ذنبها لا يحمله عنها أحد وأن ليس للإنسان إلا ما سعى له في الدنيا من العمل الصالح والسيء وأن سعيه أي عمله سوف يرى يوم القيامة ثم يجزاه الجزاء الأوفى أي يجزى عليه الجزاء التام دون نقص حسنا كان أو سيئا تعالوا مع بعض نعرف أحكام تجويد هذه الآيات أفرأيت الذي تولى هنا ما أقولش أفرأيت أفا أفا رأى لا الهمزة دائما في القرآن احنا متفقين انها تبقى مرققة تقول أفندي واحد أفندي تقول إيه أفندي أمال بتقول أفرأيت ليه إذا هنا الهمزة ترقق دائما وفي عموم القرآن الراء هي بس المفخمة في هذه الكلمة كذلك ما قلتش أفا أفا أرى الهمزة حرقها طبعا الثانية أفرأيت الذي وكل ده في القرآن طبعا لازم نطلع فيها لسان أفرأيت الذي تولى شوف تولى كل الحروف مرققة زي ما فيهاش مشكلة هنا برضو ما نقولش وأعطى وأ وأع شوف وأعطى لا وأع شوف الأول هقول وأع طا الطاء هي المفخمة والياء عليها ألف علشان بتتحول إلى ألف وأعطى قليلا الفتحتين بيدوني ألف كاملة عند الوقف واخد بالك أقول قليلا طب وعند الوصل في واو الواو من حروف الإدغام قليلا وأكدا لكن ما أقولش وأكدا ليه الكاف ما تقلقلهاش قل لي وأكدا وهنمد أربع حركات عند الوصل وفي علامة الياء فوقها ألف بيقول لك حول الياء إلى ألف ومدها كمان أربع حركات ده عند الوصل وأكدى أعنده إنما دي نهاية آية ونقف هنا كويس أعنده شوف الهمزة دي أنت قلتها صحيحة إزاي زي ما بقول لك في عموم القرآن الهمزة آ أحمد أمشي أجري واخد بالك شوف أعند ليه كل الحروف دي مرققة لكن خد بالك النون دي بدون تشكيل عايزة غنة إخفاء بغنة ليه الدال من حروف الإخفاء أعنده عندي واو صغيرة بعد هاء الضمير شايف اللي بين الهاء والعين علشان عند الوصل تقول ايه أعنده علم أعنده علم إنما إذا وقفت تقول ايه أعنده فلما تلاقي ياء أو واو صغيرة بين حرفين وتكون بعد هاء يبقى تمد المد حركتين عند الوصل أعنده علم شوف العين هنا مرققة ازاي قبل كده بتقول لي ايه وأعطى وأ وأع شوف واخد بالك هنا عين علم صح كده علم الغيب طبعا انت عارف ان كل غين في القرآن ما دام مفتوحة تبقى غا ما تقولش عن علم الغيب الغاء الغاء الغيب فهو إذا وقفت تقول فهو لأن أنا بسكن أي حرف معايا عند الوقف تقول فهو عند الوصل الواو مفتوحة لكن هتقول إيه بقى فهو يرى صح ولا خطأ خطأ طبعا يا راجل ما أنت بتقول لي يرى يا يا تقول لي يا أيها الذين آمنوا ولا يا أيها الذين آمنوا تقول لي يا يحيى ولا يا يحيى ها يا يحيى خذ الكتاب هنا الياء في عموم القرآن يا ما تقولش يا أرجوك فهو إيه يا يرى الراء هي المفخمة والمد كمان بتاعها مفخم والياء طبعا عليها المد علشان بعدها همزة آه إذا وصلت يرى أم لكن دي نهاية آية والوقف هنا سنة أم لم كل ميم عليها سكون لا تغن شوف أم لم ما تقولش أم لا, لا أم لم واخد بالك والتانية برضو لا تغن أم لم ينبأ بما بما كلها حروف مرققة في صحف موسى خد بالك الف هنا مكسور اه عشان الحرف المكسور ده بيبقى عاوز دقة في الايه موسى فوق الياء ألف علشان بتتحول الياء إلى ألف ومادة طبيعي هنا وإبراهيم كل باء في القرآن عليها سكون قلقلها ما تفصلش فدي شوف وإبا شوف وإبا را الراء أعلى حروف التفخيم من الحرف المفخم اللي بعده ألف زي دي إبراهيم شوف الحروف مرققة بعدها زي وإبراهيم الذي الذي طبعا أنت عارف الذال بن طلع فيها لسنة الذي إيه وفى شوف الفاء عليها الشدة طب لو فيها فتحة بس تقول وفى شو بالك إنما علشان الشدة بنقول إيه وفى وبعدين في شرط عريضة فوق الياء وتحتها ألف بيقول لك حول الياء إلى ألف ومدها عند الوصل إنما زي ما أنت عارف الوقف هنا أولى ألا برضو الحرف المشدد لا يغن لكن بحققه شوف ألا طب لو فتح ألا ألا واخد بالك إنما دي إيه ألا تزر إذا وقفت الراء تزر واخد بالك لأن قبلها مكسور الحرف الراء اللي قبله مكسور عند الوقف خد بالك نرقق ألا تزر طب وهنوصل لا دي مضمومة بقى مفخمة ألا تزر ها وازرة و ولا و واحد مش كده الواو ايه و هنقول وازي را شوف الراء هي الايه المفخمه لكن خد بالك من الزين هنا مرققه وتكون اكثر رقه لانها مكسوره وزي شوف وزي زي ما تقول وزير واخد بالك وازره وازرة وزر أخرى التنوين اللي بعد واو والواو من حروف الإضغام عايزين غنى هنا وازرة وزر أخرى والراء بقى إيه مفخمة أخرى الخاء برضه مفخمة إيه في ربع درجات التفخيم لكن مفخمة واخد بالك اللي عليها السكون أخرى طبعا الراء مفخمة وبعدها المد بتاعها برضه يبقى مفخم أخرى وأن ليس للإنسان أنت خدت بالك إن النون الأولى أنا ما غنيتهاش إنما النون التانية أنا غنيتها وأن ليس للإنسان طب ليه ما غنيتش الأولى وغنيت التانية الأولى وأن ليس كل نون بعدها لم لا تغن بيحصل إدغام كامل للنون وكأن النون غير موجود عشان أريحك أقول لك وأن ليس وأ- واوعى تستعمل لسانك وتقول لي وان ليس لا ما تستعملش لسانك يا اخي بقول لك كان النون غير موجوده تقول لي وان ليس اشبك لي الهمزه مع اللام والا شوف والا وأن ليس للإنسان أي النون دي اللي تغن ليه بعدها السين والسين من حروف الإخفاء عايزة غنة للإنسان إلا خدناها ما سعى كل الحروف مرققة شوف النون دي بقى أستعمل فيها لساني وأستمر يستمر لساني فوق حلق بقي لمدة ثانيتين وأنس شوف وأنس غنى ليه كل نون لازم تغن في القرآن ما دام عليها الشدة وأن سعيه سعيه كلها مرققة ودي الواو اللي بقول لك عليها بعد هاء الضمير عشان تقول إيه سعيه عند الوصل إذا وقفت سعيه سوف يرى سوف خدناها ويرى خدناها ثم يجزى خد بالك كل جيم لازم تقلقل مدام عليها السكون يجزى وبعدين بعد ال- الزين هنا آه، حرف زي الياء هكذا يكتب القرآن أو هذه الكلمة وفوقها ألف كأنها ألف يجزاه وطبعا الهاء اهي مرققة الجزاء أهو ده مد واجب عند الوصل وعند الوقف إذا وقفت مد وإذا وصلت برضه لازم تمد الجزاء الأوفى خد بالك همزة الوصل دي تلغى إذا كانت بين كلمتين أو كان يسبقها حرف واخد بالك اللي هي عليها راس الصاد اسمها ايه همزة الوصل ولذلك اسمع الجزاء الأوفى مش الجزاء الأوفى لا الغي الألف همزة الوصل دي إذا وصلت لكن وضعت علشان تبدأ بها الكلمة وتقول إيه الأوفى تعالوا بقى نحفظ بقى الآيات دي عشان نصلي بيها أرجوك اللي تحفظه لازم تراجع عليه يا إما يتبخر واخد بالك هتلاقيه طار واخد بالك لازم تعمل لنفسك ورد يومي للي انت حافظه علشان ما تنساهوش تعالوا نقرا علشان نحفظ ونصلي بالايات دي ان شاء الله وعلى الله القبول افرايت الذي تولى واعطى قليلا واكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى بقول لك اوعى تحفظ آيات وانت مش متأكد من الآيات اللي معاك دي احفظ دي الأول صم كده كأنها فاتحة الكتاب كأنك بتقرأ الفاتحة بالظبط وبعدين انتقل إلى آيات أخرى تعالوا بقى ننتقل إلى آيات أخرى علشان بعد الحفظ ده نحفظ الآيات اللي بعدها ابتداء من الآية رقم 42 إلى الآية رقم 55 برضو من نفس السورة من سورة النجم تعالوا ن- نعرف ال- المعاني بسم الله الرحمن الرحيم وأن إلى ربك المنتهى أي الانتهاء والمآب يوم القيامة وأنه هو أضحك وأبكى أي خلق في الإنسان هاتين القوتين أو الغريزتين ليطرب ويف ويفرح وليحزن وينفس عن حزنه ومظهر ثان لقدرة الله أنه أمات وأحيا ومظهر ثالث لقدرته العظيمة وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى مترابطين متوادين من نطفة إذا تمنى أي تقدر في الرحم وأن عليه النشأة الأخرى أي على الله النشأة الأخرى وهي البعث وأنه هو أغنى وأقنى أي أعطى القنية وهي ما يحفظ ويستثمر من الأموال وأنه هو رب الشعرى وهي كوكب مضيء خلف الجوزاء وكانت قبيلة خزاعة تعبدها فهو أولى منها بالعبادة لأنه ربها وأنه أهلك عادا الأولى قوم هود بريح عاصفة عاتية وأهلك ثمود قوم صالح بالصيحة فما أبقى منها باقية وأهلك قوم نوح من قبل أي من قبل عاد وثمود إنهم كانوا هم أظلم وأطغى أي كانوا أشد ظلما وطغيانا فأغرقهم بطوفان عارم والمؤتفكة أي القرى التي انتفكت بأهلها وانقلبت وهي قرى قوم لوط وفي مقدمتها ثمود فإن الله أهوى بها وأسقطها وجعل عاليها سافلها فغشاها من العذاب وأهواله ما غشى مما لا دمار يماثله ويقول الله لرسوله فبأي آلاء ربك أي نعمه تتمارى أي تشك وهو تعريض بالمشركين الجاحدين لنعم ربهم كقوله تعالى في سورة الزمر لرسوله لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين عرفنا معاني هذه الآيات تعالوا نعرف الأحكام أحكام التجويد بتاعت هذه الآيات وأن إلى ربك المنتهى خد بالك في غنة في الكلمة الأولى وأن وفي الكلمة الثالثة أو الرابعة المنتهى في غنة لكن النون دي بنخفيها المنتهى وطبعا الراء بتاعت ربك دائما مفخمة مدام مفتوحة وأنه إذا وقفت وده مش وقف ده وقف تعليمي أو اضطراري ليه بقول لك كده علشان فيها الواو احنا خدناها في الآيات السابقة وأنه هو اتنين عندك هي وأنه هو إذا وقفت تقول وأنه واخد بالك هاء الضمير بعدها المادة هي وأنه هو أضحك وأبكى هنا في ناس تيجي تقول لك أضحك أضى تقلقل الضاد يا سيدي الضاد لا تقلقل في القرآن خمس حروف بنقلقلهم في القرآن قطب وجد ايه دخل الضاد في في الحروف دي الضاد مش في الحروف دي ما تقولش أضحك أض شوف أضحك وأنه هو أضحك الباء هنا بقى اللي بنقلقلها وأبكى ليه ما من حروف قطب وجد واخد بالك وطالما الباء كل باء في عموم القرآن عليها سكون قلقل ما تفصلش فيه وأبكى وأن برضو خدناها وأنه هو أمات وأحيا أي كل الحروف دي مرققة ما فيهاش مشكلة في النطق وأنه برضو الهاء اهي جالها المد بتاعها الواو الصغيرة اهي اللي بين الهاء والخاء عشان تمد عند الوصل وأنه خلق واخد بالك وأنه خلق هنا بقى ما نقولش خلق خلق يبقى الشفايف واخدة وضع معين كله كده كل الفاكهة زي بعض أبدا خا لا قا القاف م- مفخمة وقبلها الخاء مفخمة وبينهم اللام مرققة خلقا لازم ترجع شفايفك في اللام خلقا رجع شفايفك على هيئة ابتسامة تطلع ال- ال- ال- اللام مرققة وأنه خلق الزوجين الزوجين شوف الزين هنا اهو عليها الشدة الزاء شوف الزوجين الذكر الظا طب يا راجل هي ذال ولا ظا امال بتقول لي الظالي دي الذا شوف لما تقول ذلك الكتاب تقول ايه ذلك الكتاب امال بتقول لي الذكر ليه اذا عندنا في القران ذال وفي ظا هنا الذا كا برضه ما نقولش الظا كا كا كل كا في القرآن كا كمال وكا وكمان واخد بالك واخد بالك؟ ما نقولش كا هنقول الذكاء وبعدين هنا بقى ايه الراء هي المفخمه بقى الذكاء راء والانثى هنا النون بدون تشكيل مجرده من التشكيل وبعدها الثاء والثاء من حروف الايه الاخفاء هنا محتاجين غنه الذكر والانثى من نطفة أو ده بقى إدغام بعضهم بيسموه إدغام ناقص وعلماء بيسموه إدغام كامل أنا بقى بقول ده إدغام كامل بغنة النون مع النون تبقى نون واحدة مثقلة من نطفة واخد بالك إذا وقفت تقول من وإذا بدأت تقول من نطفة نطفة انما هنا النون هنشبكها مع النون دي وتبقى ايه ادغام كامل بغنه من نطفه هنا الف رققها تقولش من نطفه ف لا من نطفه شوف فات فا فا فات تنوين وبعده همزه ما فيش غن ليه الهمزه دي من حروف الاظهار من نطفه اذا وطلع لسانك في الذاء اهي إذا تمنى كل الحروف مرققة وفوق الياء ألف عشان تمدها حركتين ها وتحولها إلى ألف تمنى وأن عليه خدناها وأن عليه النشأة شوف النون بتغني ازاي اللي عليها الشدة النشأة الأخرى وهمزة الوصل أنا بقول لك إذا كان قبلها حرف أو بين كلمتين زي دي بنلغيها عند الوصل النشأة الأخرى وأنه هو خدناها أغنى هنا ما نقولش أغنى آه أغ حرق الهمزة وفخم الغين أغنى برضه ما أقولش وأقنى و آ خطأ وآ وأقنى والنون مرققة القاف القاف هي الإيه؟ المفخمة وأنه برضو خدناها هو رب الشعرى الشين عليها الشدة الشي الشعرى الراء مفخمة مع المد بتاعها وأنه أهدي بقى هاء ضمير بعدها واو لكن بعدها شرط أو فوق الواو شرط عريضة ليه عشان بيقول لي بدل ما تمد حركتين مد أربعة ليه يا سيدي علشان بعد المد همزة لو ما فيش الهمزة كنا مدينا حركتين فقط زي ايه زي اول السورة وانه هو واخد بالك وانه هو مد بدون الهمزة بعدها انما هنا بعد المد همزة من اجل الهمز هنمد اربع حركات طب وعند الوقف مفيش مد خالص زي قلنا وانه عند ال ال ال الوصل هنقول وأنه وعند الوقف نقول وأنه هنا برضه وأنه برضه إنما عند الوصل نقول إيه وأنه أهلك هنمد أربع حركات أهلك عادا إذا وقفنا علشان الفتحتين بدون ألف كاملة إذا وقفنا عادا طب وعند الوصل بقى نعمل في دي إيه بقى هنكسر الدال عادني ليه ده تنوين وبعده اللام واللام ساكنة والتنوين ساكن عادا شوف عادا نون ساكنة اهي واخد بالك ساكن جنب ساكن بتخلص من الساكن الأولاني أقول إيه عاد نلني شوف عاد الأولى عند الوقف نقول إيه عاد عند الوصل إيه هكسر التنوين ده عاد الأولى وثمود طلع لسانك في الثاء وثمود فما ايه ابقى ابا ابا شوف ابي تقول ايه ابي هنقول ابا قا القاف هي المفخمه مع المد بتاعها وقوم نوح هنا ما نقولش وا الواو دائما وا وقوم نوح من قبل شوف الغنه الاولى نوح حقفل شفايفي ليه تنوينه بعد ميم اقفل شفايفك وقوم نوحم نوحم ما تعرفش تقول نوحم واخد بالك والتانية بقى إخفاء واخد بالك يعني الأولى إدغام بغنة ليه الميم من حروف الإدغام وقوم نوحم إنما التانية من قبل ما تستعملش هنا لسانك في النون اللي بعدها قاف وهكذا في عموم القرآن إنهم طبعا أنت عارف إن النون المشددة لازم تغن كانوا هم كل ميم عليها سكون اوعى تغنها هم أظلم يا راجل يا راجل تقول لي آه وتقول لي أظلم لم لم في حاجة اسمها في القرآن اسمها لم أظلم كانوا هم أظلم أ أظ الظه فخمها ورقق قبلها الهمزة واللام رققها أظلم وبرضه ما نقولش وأطى وأ خطأ وأ وقلقل بقى الطاء لأنها عليها السكون وكل طاء في القرآن عليها السكون لازم تقلقل وأطغى وبعدين الغين من أعلى حروف التفخيم لأن بعدها مد وأطغى والمؤتفكة كل الحروف مرققة أهوى شوف أنت قلت أهوى إزاي شوف آه أهوى قبل كده تقول لي آه وأطغى وآه طب ما الهمزة دي هي الهمزة دي عرفت أن القرآن سهل فغشاها الغين هنا مفخمة فغا فغشاها الهاء مرققة والشين ما غشاه خد بالك الغنى اهي لازم تفخم ما غشاه والشين ترقق والمد بتاعها كمان مرقق فبأي هنا الياء هنا عبارة عن اتنين ياء ليه كل حرف عليه شد عبارة عن حرفين فأنا بحقق ال... الياء دي ايه بخليها اتنين والمستمع بسمعها له انها اتنين ياء فبأي شوف فبأي فبأي آلاء مد الأول طبيعي ألف كاملة وبعدين بمد بتاعت آلاء أربع حركات لأن ده مد واجب لأن المد والهمزة في كلمة واحدة فبأي آلاء ربك طبعا الراء مفخمة الباء في مرققة جدا لأنها مكسورة ربك تتمارى ما تقولش تتمارى تتما وليه قلنا تتما الراء انت مالك يا سيدي ومال الراء الراء مفخمه مع المد بتاعها انما التاء والتاء والميم والمد كمان تقول لي تتمارى ولا تتمارى تتمارى تعالوا نحفظ الايات دي وصلي بيها وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى آه، فاضل ايه من ال- من السوره فاضل من الايه 56 الى الايه 62 وانت عارف ان الايات يعني ايه ما هيش يعني آه، يعني الايات آه، كلماتها مش مش قادر ما تقولش ايات صغيره في القران لا يعني سهله الحفظ واخد بالك فتعالوا الاول هنشوف معاني هذه ال- الكلمات وارجوك اعتبرها فرصة وكمان آه، خلي أهل بيتك يحفظوا معاك ومش انت وأهل بيتك وأصدقائك خليك داعية للقرآن خليك من أهل القرآن واخد بالك وما تنتظرش لا فناء ولا ولا شكر ولا ولا فلوس ولا لا لا لا, لا. كل نبي كان يجي يقول ايه ها؟ قل ما أسألكم عليه من أجر ما ما بيسألش قل لا أسألكم عليه أجرا واخد بالك قل لا أسألكم عليه إيه أجرا فأنت برضه خليك كده وخليك إيه بي زي ما الحديث بيقول قارئ القرآن كأنه نبي يتكلم إلا أنه لا يوحى إليه تعالوا بقى نعرف الآيات دي هذا أي القرآن أو الرسول نذير من النذر نذير إما مصدر بمعنى إنذار أي هذا إنذار مثل الإنذارات الأولى التي أنذرنا بها من قبلكم وإما صفة مشبهة بمعنى منذر أي هذا الرسول منذر من جنس المنذرين الأولين أزفت الآزفة أي اقتربت القيامة التي سيعذب فيها المشركون وهو وعيد لهم ليس لها نفس كاشفة تعرف متى تكون كما قال تعالى في سورة الأعراف عن الساعة أي القيامة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو وحده أفمن هذا الحديث أي القرآن تعجبون جحودا وإنكارا وتضحكون استهزاء ولا تبكون حزنا على ما فرطتم أو خشوعا لربكم وأنتم سامدون أي لاهون فاسجدوا لله واعبدوا أي فاسجدوا لله الذي أنزل القرآن واعبدوه ولا تعبدوا غيره من آلهتكم وأصنامكم فهو المستحق وحده للعبادة طيب تعالوا آه، نعرف أحكام تجويد هذه الآيات هذا يا ريتك تتعلم ال ال الحروف ونطق الحروف من القرآن نفسه شوف هذا شوف الذال مرققة ازاي شوف اله مرققة ازاي شوف انت ما غلطتش فيها ازاي شفت قلت هذا مش تقول لي طه او آه، ازواج مطهرة هرة شوف هذا صح كده نذير شوف الذال اللي انت فيه ساعات بتقولها ضه نذير وكل راء يسبقها ياء في القرآن ترقق عند الوقف بقول تقول لي نذير شوف نذير ده على وزن حرير نذير مش تقول لي نذير نذير طب وعند الوصل لا دي مضمومة بقى فخامها بقى نذير ها من النذر هنا الذال برضو مرققة اوعى ت- تفخمها وتقول لي من النذر منا خطأ النو خطأ ذو خطأ وليه قلنا كده ما عشان الراء, الراء دي مفخمة عند الوقف إذا وقفت هنفخمها ليه قبلها مضموم وكل راء عند الوقف قبلها مضموم أو مفتوح ترقق إنما هي مكسورة مرققة عند الوصل فعلشان إذا وقفت تقول لي من النذر خطأ من النذر أنه من النو النذو شوف من النذر الأولى الأولى كلها مرققة وفوق الياء ألف عشان بتحول الياء إلى ألف وبعد إذا وصلت بتمد المد ده أربع حركات لكن دي نهاية آية الوقف جميل أوي أزفت آه كل الحروف دي هي مرققة شوف أزفت ولذلك بقول لك اتعلم آه حروف القرآن من نفس القرآن شوف أزفت شوف الفه أزفت الآزفة الهمزة في وسط السطر اهي ما دام في وسط السطر يبقى هنمد المد بألف كاملة الآ شوف الآ زي ما تقول إيه الآن أزفت الآزفة ليس لها حروف مرققة اهي من دون نون بعدها الدال الدال من حروف الإخفاء من دون اوعى تستعمل لسانك ما تقولش من دون لا من دون من دون الله طبعا ما دام النون مكسوره تبقى لفظ الجلاله ايه مرقق عارف لو الحرف اللي قبل لفظ الجلاله مفتوح او مضموم نفخم لفظ الجلاله انما ده في عموم القران لكن ما دام لفظ الجلاله يسبقه حرف مكسور لفظ الجلاله من دون الله كاشفة والكافة اهي عشان تتعلم ازاي تقولها كا ما تقولش كفروا بقى ان الذين كفروا كا كا كاشفة شوف الكاف مرقب أفمن هذا الحديث شوف أفمن نون ساكنة ما تكونهاش هذا الحديث شوف الحق مش تقول لي بالحق الحديث شوف تيجي الحاق في في كلمات اخرى وفي ايات اخرى وفي سور اخرى تقول لي بالحق وبالحق انزلنا يا راجل افمن هذا الحاء الحديث والثاء هنا مرققه شوف تعجبون كل جيم في القران عطشه مش تقول لي تعجبون تعجبون وتضحكون شفت بقى لما جت التاء جنب الضاد ضاعت منك ازاي وحولتها لطه وتضحكون والواو ضاعت منك والكاف كمان فخمتها والحاء اللي بقول لك عليها افمن هذا الحديث الحاد شوف تيجي تقول لي وتضحى حكون شفت بقى عرفت ان القران هو اللي بيعلمك ولو تكون دقيق تبقى عشرة على عشرة ولازم تقرا القران زي ما كان سيدنا جبريل بيقراه بالظبط ما فيش تحريف ابدا فيه قول لي وتضحى شوف الضاد هي المفخمة الواو والتاء وتاء وتد تقول ايه وتد وتد ولا وتد قول لي وتد هنا وتد حا حكون واخد بالك الحا تقولش حاكون حا ولا شفت بقى التاء جات لك ازاي عشان بقول لك اتعلم من القران شوف التاء قلت ايه ولا تاء تبكون قبل كده تقول لي تضحك وطا يا راجل شوف التاء هي التاء وتب ولا تبكون وأنتم النون اخفيها ما تستعملش فيها لسانك لما أقول لك اخفيها ما تستعملش فيها لسانك وأنتم كل ميم ما تقولناهاش ما دام عليها سكون وأنتم سامدون سامدون السين بعدها أو في نهايتها ألف عشان تقول سامدون أحسن أحسن تقول لي سامدون سامدون سامدون فاسجدوا الهمزة دي اللي بعد الف اسمها همزة وصل تلغى إذا كان قبلها حرف زي دي يعني لو ما فيش ف نقول إيه اسجدوا شاخد بالك إنما بتلغى ما دام قبلها حرف أو قبلها كلمة فاسجدوا وكأنها غير موجودة فاسجدوا لله لله إلا مكسورة فبنرقق لفظ الجلالة واعبدوا هنا الواو برضو آه، م- مرققة واعبدوا ودي نهاية آه، سورة النجم تعالوا نحفظ الآيات دي ونصلي بيها بعد لما نكون حفظناها صم هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا صدق الله العظيم بكده نكون حفظنا مع بعض سورة النجم خلاص حفظناها تعالوا بقى ننتقل إلى سورة الإيه القمر نبدأ طبعا آه، حن- هنعرف الآيات الأول هنقرأ من سورة ال- القمر من الآية رقم واحد إلى الآية رقم ثمانية ها ودي يعني إيه كذا سطر يعني بساط علشان برضو نحفظهم ونقراهم في صلاتنا اقتربت الساعة أي القيامة والتعبير بال- بالفعل الماضي آه، للدلالة على أن اقترابها واقع لا محالة وكأنها وقعت وأخبر عن وقوعها وانشق القمر قيل إن انشقاقه مثل اقتراب الساعة وأن ذلك سيكون يوم القيامة وإن يروا آية أي وإن يرى مشركو مكة دليلا واضحا على صدق الرسول يعرضوا عنها ويقول سحر مستمر أي دائم مستحكم وكذبوا الرسول واتبعوا أهواءهم التي زينتها لهم الشياطين وكل أمر مستقر أي منته إلى غايته ولقد جاءهم من الأنباء وأخبار الأمم السالفة ما فيه مزدجر أي متعظ لما لو يتعظون حكمة بالغة أي إلى غايته حكمة بالغة إلى غايته فما تغني النذر فيهم ولا تنفع فتول عنهم أي فأعرض عنهم فإننا سننتقم منهم يوم القيامة يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر شديد أي يوم ينادون إلى هول الحساب خشعا أبصارهم أي غاضين أبصارهم ذلا يخرجون من الأجداد أي القبور كأنهم جراد منتشر لكثرتهم مهطعين أي مسرعين في خوف إلى الداع يقولون هذا يوم عسر أي صعب شديد الصعوبة طيب تعالوا نعرف الأحكام أحكام التجويد في هذه السورة بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة هنا همزة وصل نبدأ بيها شايفها ابتدأت السورة بهمزة وصل طيب همزة الوصل أبدأ بيها ازاي اقتربت واخد بالك ده فعل ماضي والفعل تالت الحرف فيه مفتوح زي دي او مكسور همزة الوصل نكسرها اي اقتربت خلاف لو كان مضموم تالت الحرف انضم همزة الوصل اشدد انما دي اي اقتر ليه فين تالت الحرف ادي همزة الوصل واحد القاف اتنين التاء تلاتة ما دام تالت الحرف مكسور او مفتوح زي ده نكسر همزة الوصل عند الابتداء طب لو وصلنا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم همزة الوصل اقولها ايه ما تقولهاش امال اعمل فيها ايه الغيها طب اقولها ازاي اقولها لي كده اقول بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت شوف بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت يبقى انا لغيت همزه الوصل واخد بالك لانها مش همزه قطع مش الهمزه اللي عامله زي ال- راس العين دي ديك همزه قطع في الابتداء اذكرها ولوحدها اذكرها وبين كلمتين اذكرها انما دي تلغى اذا كانت بين كلمتين اقتربت الساعه هنا اقطاع خطأ لازم ترقق للتاء اقتا تا تربت تربت اقتربت الساعة الساعة السين عليها الشدة تبقى الحرف مشدد لكن لا يغن الساعة وانشق هنا ما نقولش وانشا وانشا ايه اللي وانشا دي في حاجة اسمها وانشا امال اقولها ازاي رقق يا راجل الواو والنون والشين ديت وانشا امال قلنا ليه وانشا علشان القاف طب وانت مالك ومن القاف يا اخي ما تدي كل حرف حق وانشق القمر ها القمامة اولا همزة الوصل اهي وانشا لغيتها وانشق القا شوف القا رقق اللام ومرقق كمان الميم وانشق القمر والراء ما دام هنقف عليها وقبلها مفتوح تفخ وإن يروا هنا النون بعدها الياء والياء من حروف الإدغام كأن الياء دي عليها إيه شد بص وإن, ي... وإن يروا هنا ما نقولش وإن يا يروا يا إيه اللي يا دي يا أيها الذين آمنوا أنا قلت لك قبل كده واخد بالك لما تيجي تندل واحد تقول له يا محمد ولا يا محمد يا يا محمد هنا وإن يا يروا آية ما دام الهمزة في وسط السطر بيجي بعدها مد آية خلاف لما تبقى الألف فوق الإيه الهمزة فوق الألف يبقى ما فيش مد إنما ال- الهمزة دي اللي تيجي في وسط السطر بيجي بعدها مد تمد آية آية يعرضوا تنوين بعد الياء والياء من حروف برضو الإدغام وكأن الياء عليها الشدة وآية يو آية يعرض يعرض خد بالك الراء هنا مكسورة وطلعها أكثر رقة يعري يعرض برضه هتقول لي ويقول برضه أعمل لك إيه بقى أنا ما بقول لك كل يا يا ما تقولش وا يا ويقول ويقول سحر طب الراء دي إذا وقفت عليها أفخم ولا رق رق ليه طب دي قبلها ساكن ايوه اللي قبلها ساكن ما يديكش حاجه تسال بقى اللي قبل الساكن تلاقي السين السين ما دام مكسوره ترقق الراء عند الوقف مفتوحه فاقم الراء عند الايه وهكذا في اي حرف مش سين وبس بكلمك عن حكم الراء دي يبقى اذا وقفت هتقول لي سحر شوف انما عند الوصل فاقم بقى سحر مستمر وهنا تنوين بعد ميم والميم من حروف الادغام في غنة هنا سحر مستمر شوف هنقف على الايه الراء بايه بقى هي عليها ضمتين تفخم ولا ترقق رقق ليه قبلها ميم والميم مكسور يبقى ما دام عند الوقت رقق ما دام راء قبلها مكسور رقق مستمر وكذبوا الذال هنا مشددة وكذبوا واتبعوا مد أربع حركات عند الوصل أهواءهم أهو ده مد متصل اسمه مد واجب ال- الأول مد منفصل يعني إيه بقى منفصل وإيه متصل فهمني دي هقول لك واتبعوا كلمة لوحدها وبعدين الكلمة اللي بعدها بتبدأ بهمزة يبقى المد ده منفصل والهمزة في كلمة أخرى فإذا وصلت تبقى تقول واتبعوا لأن مد منفصل الكلمة المد لوحده والهمزة لوحدها منفصل كل واحد لوحده إنما المد المتصل اللي معانا ده الهمزة والمد في كلمة واحدة أهواءهم شوف يبقى ده منفصل وده متصل ايه الفرق الفرق المت... المنفصل ده يبقى ما عندكش مد عند الوقف او يبقى مد طبيعي واتبعوا بس انما دي اهواءهم عند الوصل وعند الوقف انما الاولى عند الوصل فقط بمد واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر طب الراء دي ايه وكل امر ارقق ولا فخم فخم ليه ما انا قلت لك الميم ساكنه ما تديكش حاجه تشوف اللي قبلها اللي قبلها ايه الهمزه مفتوحه يبقى الراء نعمل فيها ايه فخم امره شوف امره كانها مفخمه طب وعند الوصل لا رقق لانها مكسوره امر مستقر طب والراء دي ايه برضه ترقق عند الوقف لان القاف مكسور مستقر لكن ما نقولش مستقر مستا يا سيدي مستا واخد بالك واحد مستاء من التاني واخد بالك مستقر ولقد برضه ما نقولش ولقد ولق خطأ ولا ما تقوم ما تعرفش تقول ولا ولا قد قلق الباء الدال ولا قد جاءهم او ده بدل الايه المد الواجب زي اهواءهم ولا قد جاءهم من بس في هنا ايه خد بالك ميم جاءهم ميم اهي وبعدها ميم الميم الاولى بدون تشكيل بيحصل ادغام في الايه للكلمه جاءهم من من الأنباء لو نلاحظ ان فوق النون ميم بيقول لك لو سمحت اقلب النون لميم ليه قول له ليه قول له علشان بعد النون باء واخد بالك هنقول من الأن من الأن يعني ما نقولش من الأنباء ونعملها نون خالصة ولا نعملها ميم خالصة ونقول من الأنباء انفراق في الشفايف ما تضمش شفايفك في هذه الكلمة من الأن من ال... واتمرن عليها أنا عارفك مش هتعرف تقولها من مرة ولا اثنين ولا من عشرة حتى اتمرن عليها افتح شفايفك من الأنباء ما فيه ما فيه حروف مرققة مزدجر ما نقولش مزدا ضجر ضا طب هي دال ولا ضاد دال امال بتقول لي مزدجر ليه قول لي مزدا دا دا جر امال خليناها ليه ضاد علشان الراء هنا مفخمه طب الراء دي افخمها ولا رققها لا فخمها عند الوقف عند الوقف وعند الوصل ليه علشان الجيم مفتوحه لو الجيم مكسوره نرقق مفتوحه او مضمومه فخم مزدجر حكمة بالغة زي ما احنا قلنا من الأنباء حولنا النون إلى ميم هنا برضو حكمة تنوين تنوين جالنا من الضمتين فشل ضمة ورسم لي ميم بيقول لي حول التنوين لميم حكمة تم تم وبعدين بيقول لك فيها بقى بعد لما تحولها الميم اخفيها ليه بعدها بقى حكمة ب... زي نطق من الأنباء برضو ما تضمش شفايفك خلي انفراج في, في الشفايف على أساس تعدي من من شفايفك ورقة كده أو منديل واخد بالك حكمة بالغة فما تغني النذر النذر الراء طبعا قبلها مضموم يبقى هنفخم الراء عند الوقف فتولى عنهم في ناس تيجي تقول لك ايه فتولى عنهم يا سيدي هو في بعد فتولى دي ياء علشان تقول لي فتولى عنهم دي لام بس مفتوحة قل لي فتولى عنهم طب وعند الوقفة أقول إيه قل لي فتول شوف فتول وعند الوصل اللام مفتوحة فتولى عنهم ما تقولش فتولى فتولى عنهم أمر ده فتولى عنهم عنهم النون من حروف الإلهاء من حروف الإظهار فما تغنش عنهم هنا في ميم فوق الميم بتاعت عنهم ميم مايلة كده مش مش واقفة زي العصاية الميم دي إذا لقيتها على أي حرف من حروف القرآن أقف عند نهاية هذا الحرف قول عنهم اسمه وقف لازم أحسن إيه آه تغير المعاني لأنك لو وصلت فتولى عنهم يوم يوم يدعو الداع ما ينفعش غيرنا المعنى إنما هنا فتولى عنهم خلاص وبعدين ده كلام جديد يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر فلما توصل خطأ يوم يدعو قلقل الدال الداع إذا وقفت عند الوصل العين مكسورة بس الداعي إلى هنمد الياء حركتين ومرسوم عليها ألف شيء نكر تنوين بعد نون والنون من حروف الايه الادغام شيء نكر بندغم التنوين في النون دي خشعة فتحتين عند الوقف لكن عند الوصل الهمزة من حروف الإظهار خشعا هنا ما نقولش أبو أبو آه أبو يا راجل أبا أبا أبصارهم الصاد هي المفخمة والراء كمان ما دام مضمومة مفخمة يخرجون خطأ يا يا يخرجون من الأجداث كل جيم عليها سكون قلقلها ما تفصلش برضو في دي من الأجل من الأجداث كأنهم كل نون عليها الشدة لازم تغن كأنهم جراد شوف جاء الجيم تعطش جراد عند الوقف على كلمة جراد قلقل الدال جراد منتشر في عندك اتنين غنة جراد تنوين وبعد ميم والميم من حروف الإدغام جراد وبعدين في نون وبعدها التاء والتاء من حروف الإخفاء جراد منتشر ما تقولش منتشر طا تشر تشر واخد بالك والراء هنا هنرققها عند الوقف ودي نهاية آية يعني اوعى منتشر مهطعين إلى الداع إلى الداع خدناها يقول يا رقق الياء يقول الكافرون طبعا بعد الكاف ألف هي بين الكاف والفه الكافرون هذا حروف مرققة يوم عسر تنوين بعد عين العين بقى من حروف الإظهار ما تغنش يوم عسر عسر الراء هنا مرققة عند الوقف ولازم هنوقف لأن دي في نهاية آية لكن عند الوصل مضمومة بقى مفخمة طيب تعالوا نحفظ الآيات دي بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر صدق الله العظيم وإلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته